بحب كتاب الله أشرق در
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وبدأت أحب الأيام إلى الله وبدأت أفضل أيام الدنيا وبدأ العشر إخواني وأخواتي في الله في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها الوقت فات حوالي 55 ساعة من أفضل 240 ساعة في العام كله فات حوالي 55 ساعة يعني عشرة الحجة بدأت من أول مغرب الخميس احنا الوقت ايه احنا الوقت السبت يعني حوالي الساعة مثلا 10 ونص بالليل كده أو حاجة حوالي 55 ساعة عدوا من أغلى 240 ساعة في السنة كلها لو القطار بتاع العشر فات علينا هيبقى ندم شديد جدا يوم القيامة على هذا الثواب الهائل عشان كده درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى تذكير بقى ويعني شحذ همم للعمل الصالح في هذه الأيام هنتكلم عن إيه؟ صفقات العشر درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى صفقات العشر الصفقات العظيمة للي عايزين يتاجروا مع الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن كل صفقة كده في 3 أربع دقايق بسرعة بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ بصفقة إيه يا إخوانا؟ نبدأ بصفقة قيام الليل بإذن الله سبحانه وتعالى يعني لعل الواحد نفسه يبدأ بصفقة قيام الليل عشان الروعة بتاعت هذه العبادة وعشان العظمة رغم ان يا اخواني كلنا مقصرين في هذه العبادة وكلنا حظنا ضعيف جدا من هذه العبادة الا ان لعل ربنا يوقظ قلوبنا ويحيي قلوبنا ونبقى من اهل قيام الليل قال تعالى انا عايز الاول نركز في ثواب قيام الليل الثواب انا هاخد ايه من ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه ان وظبت على قيام الليل لانها عباده عايزه اجتهاد وعايزه تضحيه وعايزه الواحد يجاهد النوم قال تعالى تتجافى اسمعوا معايا يا اخواني اسمعوا معايا لعل قلوبنا تتحرك لما نسمع ثواب القوامين في القران الكريم قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين تتجافى جنوبهم تتجافى يعني قطب سالب وقطب سالب لا يمكن يقربوا من بعض ه- مهما قاومت هيبعدوا وهيتنافروا عن بعض جنبه مع السرير كأنه قطب سالب مع قطب سالب تتجافى ما هوش طايق ينام جنوبهم يعني مش مش جنب واحد ده يعني لما تكون ما انتش عارف تنام على الجنب اليمين انت قلقان ثم طب اتقلب على الشمال يمكن انام طب انام على ظهري يمكن انام مفيش ولا جنب من جنوبهم عارفين يناموا عليه تتجافى جنوبهم عن لل- للنفور والبعد عن المضاجع يعني حتى حتى يا اخوانا لو لو السرير اللي نايم عليه حرير لو السرير اللي نايم عليه مخده هوائيه لو السرير اللي نايم عليه حاجه ما حصلتش ما هوش طايق ما هوش طايق ان هو ينام على السرير تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليه مين اللي في قلبه تجاه الله مين اللي في قلبه تجاه الدار الاخره مين المشاعر اللي جواه تجاه اول ليله في القبر مين اللي في قلبه تجاه الجنه ونعيمها مين اللي في قلبه تجاه النظر لوجه الله مين اللي في قلبه تجاه الدار الاخره مين اللي في قلبه تجاه حب الله والشوق الى الله والشوق واللهف على رضا الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليه هيعملوا ايه يدعون ربهم خوفا وطمعا خايفين من الدار الاخره بكل تفاصيلها طمعانين في في كرم ربنا ورحمه ربنا في الدار الاخره بكل تفاصيل النعيم فيها يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون واقف طول الليل يا رب يا رب رحمتك يا رب يا رب النجاه يا رب يا رب نجني من النار يا رب طب يا رب دول ثوابهم ايه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يعني إيه يا إخوانا يعني أنا ممكن مثلا مثلا أنا عندي عيلة أو أسرة فأجيب لي واحد مفاجأة وأقوم وأوريها للعيلة كلها أقول لهم شايفين يا ده هينبهر لما هيشوفها ده هيطير من الفرحة لما هيشوفها والكل مستني نظرة ال- نظرة الفرح في عينيه ساعة ما يشوف الهدية والمفاجأة إنما ممكن أحضر مفاجأة ولا واحد في البيت كله عارفها فالكل ملهوف يا ترى أنا محضر لده إيه تخيلوا يا إخوانا حتى الملائكة ما هياش عارفة ربنا أعد للقوامين إيه لحظة كشف الستار عن نعيم القوامين اللحظة دي مش القوامين بس اللي هينبهروا لما الستارة ترفع عن او الحجاب يكشف عن النعيم بتاعهم ده الملائكة والصالحين والكل هيبهر لما يرى نعيم القوامين القوامين ربنا اخفى نعيمهم في الجنة حتى الملائكة لا تراه مهما كان لا يراه لحظة كشف الحجاب عن نعيم القوامين والكل مبهور ده يعني الواحد بيتخيل كده كأن الملائكة يعني بتتساءل يا رب في ساعات الليل الأخيرة اللي بيوت المسلمين بتبقى عاملة زي المقابر فيها الناس كلها نايمة ودول قايمين يا رب بين إيديك يدعوك ويصلوا ويتوسلوا ويتبتلوا يا رب هتدي لدول إيه يا رب دول هتديهم إيه دول هتديهم لا تعلم نفس ما مال التعظيم ما أخفي لهم لدول بالذات من قرة أعين بعد خوف وبعد قلق وبعد حزن وبعد دموع وبعد هم وبعد بكاء من قرة أعين جزاء تخيلوا يا إخوانا ده ثواب للقوامين لا لا لا، ده مش كده بس قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين الذين هنا معناه ان الصفه متحققه فيهم يعني مش بيقوم يومين وخلاص ده على طول ده القيام ده دأبه كل ليله بيجي عند العصر المغرب قلبه خلاص بيتهز عشان العيشة تدن ينام ويصحى بقى يصلي بين ايدين ربنا ويصحى يتبتل بين ايدين ربنا ويصحى يعيش في العبادة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى والذين يبيتون ربنا ما قالش والذين يقومون لربهم سجدا وقياما قال يبيتون يا رب ده البيات ده لفظ بيعبر عن النوم ما هو اللي الناس بتاخده من النوم وما بياخدوه من القيام الناس بتنام ست سبع ساعات بالليل دول بيصلوا الوقت ده لله يا يا على الهمم يا اخواني يا على الهمم يا والله يا اخواني ممكن واحد يسمع الكلام ده يعني يعني فعلا ممكن يكون واحد بيسمعنا دلوقتي ما بيصليش اصلا ويسمع انت بتتكلم عن قيام ليل ست سبع ساعات يا اخوانا ساعه ما حب الله بيسكن في القلب الواحد بيخرج من حوله قوته بيعبد ربنا بقوه الله مش بقوته هو ساعه ما حب الله بيتمكن من القلب ساعه ما الشوق الى الله بيتمكن من القلب ساعه ما اللهفه على النظر لوجه الله بتملا معانيها القلب ساعه ما القلب بيدخله الصدق في طلب الاخره ساعه ما القلب بينور ساعه ما القلب ربنا بيرفعه وبيطهره وبيملأه بالضياء والنور يا اخوانا ما حدش يقول هيعمل ايه ساعه ما المشاعر دي بتسكن القلب لما تسمع ان في ناس صامت قد كذا وقامت قد كذا وكانت بتخشع في الصلاه قد كذا انت تستغرب هو في ناس تقدر تعمل كده ط- يا اخوانا الكلام ده يعني الكلام ده في ناس ربنا بينور قلوبها اسألوا ربنا ان ربنا ينور قلوبنا بالإيمان وان ربنا يملأ قلوبنا باليقين الصادق والإخلاص والصدق وشوفوا بعدها جوارحنا هنشتغل هتشتغل في طاعة ربنا سبحانه وتعالى قد ايه والذين يبيتون لربهم الناس بعد النوم بتقوم فايقه دول بعد القيام فايقين الناس يا اخوانا النوم بعد تعب اليوم وزحمه اليوم ومشاكل اليوم وتوتر اليوم عايز بقى يرتاح ده ده بعد توتر اليوم كله القيام هو الراحه بتاعته هو سكن القلب بتاعه واقف بين ايدين ربنا اروع لحظه في حياه المؤمن اروع لحظه بعد لحظه صلاه الجماعه وهو واقف بين ايدين ربنا اروع لحظه في حياه المؤمن وهو واقف بين ايدين ربنا في الثلث الاخير والناس كلها نايمه والناس كلها يعني في غفله وهو بين ايدين ربنا قلبه بيتبتل الى الله ولسانه بيلهج بذكر الله وقلبه عامل زي بركان المشاعر اللي بيغلي وجوه قلبه مهرجان ايماني من الخوف والرجاء والحب والتعظيم حياه الليل ده حياه اللي ملوش ليل ده محروم اللي ملوش ليل ده غلبان قوي ربنا سبحانه وتعالى يحيي ليلنا بطاعته ويملا ليلنا بالعباده بين يديه يا رب انه ولي ذلك والقادر عليه والذين يبيتون لربهم يعني زي ما اقول لك كده انا قاعد ليك هنا اهو أي طلب تطلبه اطلب أي طلب طول الليل أنا سهران عشانك والذين يبيتون لربهم وهبوا الليل لله سبحانه وتعالى الليل أغلى من إن إحنا نعمل فيه أي حاجة آه والله يا إخواني يعني أنا مش عايز أقول يعني الليل أغلى من إن هو يبقى وقت مذاكرة الليل أغلى من إنه يبقى وقت شو إلا طبعا اللي إيه يعني اللي له ظروف ده ربنا في سورة المزمل أنزل عذر هؤلاء إنما أنا بتكلم إن في الظروف العامة الليل أغلى من أي حاجة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي إيه إن لك في النهار سبحا طويلا ده أنت عندك من الفجر للمغرب تخيلوا يا إخواني مدة طويلة جدا للي عايز يعمل أي حاجة في حياته وقت كله بركة بإذن الله سبحانه وتعالى الليل ده بتاع ربنا الليل ده لله سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وربنا يبدأ بالسجود اللي فيه نزول لله وسجدا صيغة مبالغة لما الواحد بيسجد كده لربنا الناصية ديت اللي هي حتة ال- التفكير ده ايه الفرنتال لوب ده هو الحتة المقدمة بتاعة الفكر دي يحطها في التراب والمناخير الأنف بتاعة الكرامة والعزة يحطها في التراب والإيدين اللي بيتحط فيها الثروة والغنى يحطها في التراب والرجلين الركبتين والقدمين اللي فيهم الحركة والسعي يحطهم في التراب الواحد بيحس كده وهو ساجد في الوضع ده كأن العبد بيقول لربنا ساعتها يا رب يا رب انا دماغي ومكان تفكيري في التراب انا جاهل يا رب انا انفي مكان كرامتي في التراب انا ذليل يا رب انا ايدي يا رب مكان الغنى في التراب انا فقير يا رب انا رجلي يا رب مكان السعي في التراب انا عاجز يا رب يا رب يا عزيز ارحم ذلي يا عليم ارحم جهلي يا قدير ارحم عجزي يا غني ارحم فقري يا اخواني في الله معاني عظيمه سجدا وقياما تخيل بقى وعاش مع المعاني دي طول الليل طب يا رب دول هتديهم ايه يا رب يا رب القوامين دول ثوابهم ايه يا رب شوفوا بقى اخر ايات عباد الرحمن في سوره الفرقان اللي فيها الايه ده ايه قال تعالى اولئك اولئك ديت يعني عارف اللي علي علي ده دول علو قوي قوي قوي اولئك يجزون الغرفه بما صبروا يعني ايه الغرفه يا اخواني في في الجنه حاجه اسمها الفردوس الاعلى وفي حاجه اسمها باقي الجنه الفرق ما بين الفردوس الاعلى وباقي الجنه زي الفرق ما بين الجنه وما بين الدنيا فارق مهول الفردوس الاعلى دول اللي ربنا اصطفاهم لجواره في الفردوس الاعلى ربنا يجعلنا من اهلها يا رب اللهم امين الفردوس الاعلى ده ايه في هنا قصور وفي هنا قصور في هنا بيوت وفي هنا بيوت في هنا خيام وفي هنا خيام انما في حاجه في الفردوس الاعلى مش موجوده في اي مكان تاني في الجنه اسمها الغرف آه لهم غرف من فوقها غرف اسمها الغرف فالعلماء هنا قالوا الغرفه دي يعني ربنا ما قالش حتى الغرف ليه قال لك لان دي اعلى حاجه في الغرف يعني القوامين ربنا هيديهم اعلى الفردوس الاعلى اعلى حاجه في الفردوس الاعلى مين اللي ضيع العباده دي مين اللي يفرط في العباده اللي ده ثوابها اسمعوا الى قول الله سبحانه وتعالى يا اللي عايزين تعرفوا ثواب القيام عشان تبداوا تجاهدوا وتتعبوا من اجل الفوز بهذه العباده قال تعالى ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك ايام راحت والتعب بتاعها راح والسهر بتاعها راح وفضل الثواب اللي سطر في الصحائف وفضل النور اللي ملأ القلوب وفضل الدعاء اللي رفع للملك وفضل الذكر اللي رفع حول العرش بصوتك يسبح الله ويطوف مع الملائكه عند عرش الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون كانوا قليلا هم دول يا رب اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا بيعملوا ايه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الهجوع ده يا اخوانا نوم الطير يا اخوانا يقول لك هجعت الطيور في اوكارها يعني لما تهز الغصن كده بالليل الطيور تصحى في ثانيه والطير نوم خفيف جدا جدا ما فيش حاجه اسمها طير تهزه ما بيصحاش ده الطير اقل حاجه تقوم طيراه على طول ادانهم نوم خفيف ليه لان قلوبهم موصوله بالله يا عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي ولا ينام قلبي مين فينا اللي لا ينام قلبه وكمان يعني قليل من الليل اللي بيناموه وكمان القليل ده نوم خفيف من اتصال القلب بالله يا رب دول هتديهم ايه يا رب دول هتكافئهم بايه يا رب دول ثوابهم عندك ايه يا رب اللي عملوا العباده دي لوجهك يا رب هتديهم ايه او ربنا قالها قبلها اخذين ما اتاهم ربهم يعني ايه اخذين ما اتاهم ربهم يا اخوانا في حاجه في الدنيا ربنا خص بيها الاولياء اسمها الكرامات يعني ايه الكرامات يعني الكرامات دي حاجات عطاءات خاصه جدا ربنا يديها لطائفه مخصوصه جدا من عباده اولياء الله الصالحين في الجنه يا اخوانا في حاجه زي الكرامات كده في عطاءات مخصوصه في الجنه يعني عطاءات لفلان عطاء لفلان حق نعيم لفلان نعيم يتنعم به ال- ال- ال- الزمرة ده سبحان الله العظيم فدول خصوا بنعيم في الجنة لا يتنعم به غيرهم آخذين ما آتاهم ربهم ده ده نعيم خاص وعطاء خاص لا يوجد له مثيل في الجنة كلها لمين يا رب للقوامين الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون طب بس الايات ديت بتتكلم عن احوال عاليه جدا قلت لكم يا اخواني القضيه ان حب الله يسكن في القلوب والله يا اخواني القلب اللي هيسكن في حب الله دنيا ايه اللي تقرب من قلب مليان حب لربنا دنيا ايه اللي تقرب من قلب مليان شوق لربنا دنيا ايه اللي تقرب من قلب ملهوف على النظر لوجه الله دنيا ايه اللي تقرب من قلب عطشان انه يشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض دي قلوب لما ربنا بيحيي القلب ما تسالش الجوارح هتعمل ايه وما تسالش الجوارح هتجتهد قد ايه بكل لذه وبكل فرح هل النبي عليه الصلاه والسلام لما كانت بتتفطر قدماه في القيام رجليه بتتشقق في القيام عليه الصلاه والسلام هل هو كان حاسس بالالم بتاعها ولا لذه الاتصال بالله فوق اي الم جسدي دي احوال في غايه العظمه مين اللي عايز يبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه ادي قيام النبي تتفطر قدماه في قيام الليل عليه الصلاه والسلام مين اللي عايز يبقى مع النبي في الجنه ربنا يجعلنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه قال تعالى قال الله رب العالمين أمن هو قانت آناء الليل أصل ربنا يا إخواننا لما بيتكلم عن العبادة بيتكلم عن أعلى أحوالها لأن القرآن كتاب علو همة القرآن كتاب بيوقظ الهمم القرآن كتاب بيفجر العزائم في القلوب وفي الصدور القرآن ما بيتكلمش عن أي ذكر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ما يتكلمش عن أي قيام أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ما يتكلمش عن أي صيام إني نظرت للرحمن صوما نكرة للتعظيم القرآن بيتكلم عن أعظم مقامات لأن ربنا ر- خلقك في أحسن خلقه وأراد منك أحسن عمل القرآن بيرفع الهمم اللي هيقبل على القرآن في الأيام دهيت يا بخته يا بخته بعلو الهمة اللي هتتفجر في صدره يا بخته بارتقاء الإيمان اللي هيتولد في قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل طول الليل ساجدا وقائما ما بين عبودية السجود وعبودية القيام يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه من اللي في قلبه مش قادر ينام من اللي في قلبه تجاه الدار الآخرة وتجاه الجنة والنار مش قادر ينام يا رب في ناس مصدقة للدرجة دي يا رب في ناس قلوبها أيقنت للدرجة دي يا رب في ناس المشاعر دي سكنت في قلوبها فعلا ايوه يا اخوانا يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي طب يا رب دول هتديهم ايه يا اخوانا احنا دلوقتي في سوره الزمر اما هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما دي في سوره الزمر سوره الزمر بتتكلم عن اعلى زمره هتدخل الجنه اللي هي ايه شوفوا ربنا بقى بيوصف نعيم دول في اخر السوره بيقول وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر حتى اذا جاءوها ها وفتحت ابوابها الثمانيه يا رب دول اللي هيفوزوا بابواب الجنه الثمانيه باذن الله ربنا يجعلنا منهم يا رب باذن الله دول اللي هيفوزوا بابواب الجنه الثمانيه يعني سوره الزمر بتتكلم عن اعلى زمر تدخل الفردوس الاعلى بتتكلم عن الزمر اللي هتنادى من ابواب الجنه الثمانيه يبقى العمل ده يوصل لده مين اللي يزهد في دي اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى ومن الليل ومن الليل يعني مش من النهار النهار له احوال والليل له احوال ومن الليل الليل الغالي قوي ده اللي ملوش غي- ليل ده محروم اللي ملوش ليل ده فقير يا اخواني اللي ملوش ليل ده مسبوق يا اخواني ومن الليل فتهجد به مش تهجد فيه تهجد في نص ساعه ساعه تهجد به اقطع الليل بال بال بالتهجد ايه التهجد ده الوجود اللي هو النوم تهجد يعني ازل النوم طير النوم بقى كفايه نوم بقى كفايه نوم يا اخواني كفايه نوم يا اخواتنا كفايه نوم الواحد ينام قليلا ويستيقظ لكي يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك الواحد مكسوف وبيشرح الايات دي جدا واحد مكسوف من نفسه وهو بيشرح الايات دي لان دي مش احوالنا يا جماعه وكلنا عارفين ان دي مش احوالنا وكلنا عارفين ان لا الناصح ولا المنتصح دي احواله يا اخوانا ولكن نسال الله الفتح ونسال الله الهدى ونسال الله ان يعمر قلوبنا بما عمر به قلوب الصديقين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يملا قلوبنا بما ملا به قلوب عباده الصالحين ونسال الله ان يجعلنا له صوامين له قوامين انه ولي ذلك والقادر عليه قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك مق... يعني مش مقابل بقى استغفر الله يعني يا رب هتدي له ايه يا رب هتدي للي هيعمل كده ايه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا للنبي ايه المقام المحمود المقام المحمود ان في لحظه في يوم القيامه ولا مخلوق هيفكر في مخلوق حتى الانبياء والملائكه هيكسوا على ركابهم ويقولوا نفسي نفسي ده لحظه بدء قبل بدء الحساب لما كل الخلائق هتجن من الحر هتجن من الموقف اللي هي فيه تهرع الى الانبياء والى الرسل والى الملائكه ما حدش ما حدش قادر ان هو يفكر في اي حد فحينئذ يهرع الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعه العظمى ايه الشفاعه العظمى اللي هي ان امته تدخل الجنه لا يا اخوانا دي شفاعات تانية للنبي عليه الصلاه والسلام الشفاعه العظمى ديت اللي هي ان يبدا الحساب اللي هي اللحظه اللي كل الانبياء نفسهم ما يقدروش يتكلموا فيها دي الشفاعه يعني ايه مقاما محموده اللحظه اللي كل الخلائق تنبهر بمقام النبي عليه الصلاه والسلام عند الله الوحيد في المخلوقات كلها اللي يقدر ان هو يستشفع عند الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت طب لو علينا احنا بقى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يعني ايه ان ربنا يرفعك يوم القيامه رفعه جميع الخلائق تنبهر بيها ما اعظم ثواب القوامين ده ثواب يا اخوانا ولكن في حاجة تانية اسمها ثمرة القيام او دعاء الاسحار او دعاء الليل يا اخوانا سهام الليل لا تخطئ الواحد يعلم قصص كثيرة عن اجابة الدعاء في قيام الليل تذوب لها القلوب اللي عنده مرض ومزمن ومقلق ومتعب ويدعي ربنا وقبل ان ينفجر الفجر يستجاب الدعاء واللي عنده طلب مش مصدق انه ممكن يحصل ويتوسل الى الله في الربع ساعة اللي قبل الفجر وقبل ما الفجر عمود الفجر ينشق يستجاب الدعاء دعاء الليل لا تخطئ سهامه دعاء القيام ده لا تخطئ سهامه مش عايزين نحرم نفسنا من دعاء القيام طب نعمل ايه ما هو الوقت الواحد يسمع حاجات القيام والواحد طول عمره كان يفكر كده للاسف الشديد الواحد يعني كان نفسه ان حد بس يعني ايه يعني يفهموا الواقعيه في التعامل مع هذه العبادات العظيمه يعني بتوع علم النفس وكده يقول لك خلي ال first step minor step خلي اول خطوه دايما خطوه سهله بسيطه يعني الواحد كان زمان يسمع عن القيام وهو لسه في اول الالتزام عايز اقوم الثلث الاخير يا سيدي ابدا بس بعد العشاء ابداي بعد العشاء ابدا بعد العشاء افرض انت نظام نومك مش جاي مع الموضوع ده ما انتش عارف هتفضل بقى تحاول وهتفضل تاجل عباده يا اخوانا خلوكوا واقعيين لو انت لسه لك 20 سنه باذن الله مثلا في الدنيا لو قعدت سنه تقوم بعد العشاء لحد ما تمكن قلبك من حب العباده وقمت بقى بعد كده قافز على الثلث الاخير 19 سنه انت كسبان ولا لا ولا تفضل 20 سنه حاطط ايدك على خدك لانك مش عارف تبدا البدايه الصعبه دي ومش عارف تبدا يبيتون لربهم سجدا وكما خلينا واقعيين يا اخوانا يا اخوانا يعني انا بقول لكم الكلام اللي انا يعني يعني بنصح بيه نفسي واللي انا لما بحاول اطبق بحاول اطبقه على نفسي انا مش بقول لكم الكلام انا بقول لكم الكلام العملي الواقعي اللي الواحد لما بيبدا ان هو فعلا يحاول ان هو يطبق ويحاول ان هو يعمل بيلاقي ان هو ده الكلام اللي يتناسب مع هممنا البسيطه بسيطة وظروفنا ومشاغلنا و نبدأ يا اخوانا قيام الليل بعد العشاء نبدا نجرب جربي نص ساعه جرب ساعه جربي ساعتين جرب ساعتين انت حر اللي انت عايزه بقى على حسب بقى فتح الله على قلبك دي فتوحات لله سبحانه وتعالى على القلوب عايز الرسول عليه الصلاه والسلام سنته قام من اول الليل وقام من اوسط الليل وقام من اخر الليل عليه الصلاه والسلام الامر واسع يا اخواني ودعاء الليل اسمع دعاء يعني صليت في اول الليل صليت في اوسط الليل صليت في اخر الليل نبدا بس كده نتدرب مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى يبقى دي اول صفقه اتكلمنا عنها يعني هو المفروض ان كانتش اول صفقه ولكن يعني يمكن شوق الواحد للعباده دي بالذات وامنيه الواحد ان ربنا يفتح علينا جميعا في العباده دي بالذات الواحد بيحزن على منظر شوارع المسلمين ساعه صلاه الفجر كانها مقابر الواحد كانه ماشي في المقابر بالظبط بالظبط مفيش حد صاحي الكل نايم الكل نايم تمشي في شارع من اوله لاخره تلاقي واحد نازل ده أنا لقيت واحد نازل سبحان ربي امتى يا اخواننا ربنا هيغير هذا الحال الى احسن حال باذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن صفقه ايه تاني نتكلم عن صفقه الذكر طبعا ما دام في 10 ذي الحجه نتكلم عن الصفقة اللي الواحد كان ناوي انه يبدأ بيها أصلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم أنا عايزكم تتدبروا في الحديث بقلب بقى بقلب حي بقى ألا أنبئكم يعني إيه أنباء يقول لك أنباء ال- آخر الأنباء يعني الأخبار العظيمة فلان أسقطت حكومته وفلان قامت دولته والحرب الفلانية حصل فيها كذا وحصل كذا أنباء دي يعني أخبار خطيرة في الدنيا لأهل الدنيا أنباء ولأهل الآخرة أنباء ألا أنبئكم دي أنباء طلاب الآخرة بقى دي الأخبار العظيمة بتاعت طلاب الآخرة نبئنا يا رسول الله نبئنا يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم يعني إيه يعني رياض الصالحين ألفين عمل أنا يا رب هعمل إيه ولا هسيب إيه مش قادر عايز عمل بقى هو ده هو ده ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم يعني لما صحيفتك تترفع كل اثنين وخميس لله سبحانه وتعالى أكتر عمل ربنا يحبك بسببه أكتر عمل ربنا يرضى عنك بسببه أكتر عمل ربنا يقربك بسببه أكتر عمل ربنا يفتح عليك ويختارك بسببه وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم ده احنا دخلنا في الجنة بقى والانطلاق في درجات الجنة أسانسير في الجنة وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق يعني عندك طقم ذهب ونزلت بعديه وتصدقت بيه لا ده دي اعلى لا دي اعلى ده ايه ده بقى ايه العباده دي وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم يا رب ايه العباده اللي اعلى من الانفاق والجهاد دي يا رب يا رب ايه العباده العظيمه دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل ذكر الله ليه ربنا بيحب الذكر كل الحب ده هو يا اخوانا لما شاب يحب حد ولا حد يقول لك انا دخلت في يقعد يتكلم عن اللي بيحبه ليل نهار بيحبه لسانه على طول بيذكره لانه بيحبه فذكر الله دوام ذكر الله ده علامه حب لله سبحانه وتعالى علامة حب لله يبقى الحديث ده بيقول لك ايه بيقول لك ذكر الله يعني يقول سبحان الله مرة احسن من كل ده لا ده ده المداوم على ذكر الله المداوم على ذكر الله طب نسمع الحديث تاني بقى بس بقلوبنا بقى نغمض عينينا كده ونسمع الحديث تاني ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ذكر الله المداومة على ذكر الله إنك أنت تفضلي عايشة مع ذكر ربنا إن قلبك ولسانك دول مع ربنا سبحانه وتعالى الأيام دي أصلا أيام ذكر ألم نتحدث المرة اللي فاتت عن ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى الله العمل فيهن من هذه الايام طب نعمل ايه يا رسول الله بقى ايه العمل اللي انت تختاره لنا يا حبيب الله عليه الصلاه والسلام ايه العمل اللي ننشن عليه بقى في الايام دي فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بره العشر ايام دول كل كلمه بشجره في الجنه امال يا رب في هذه الايام اللي بتضاعف فيها الاعمال مئات والاف المرات يبقى الثواب بتاع هذه الكلمات ايه ايام دي اصلا يا اخوانا ايام تكبير وجهر بالتكبير ابن عمر وابو هريره كانوا يخرجوا في الاسواق يكبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بيجهر ويكبر الناس بتكبيرهم يعني ايه يكبر الناس بتكبيرهم الناس عايزه قائد الناس عايزه حد يقودها الناس نفسها تطيع ربنا ولكن نفسها انها تشوف حد قوي في الدين حد جريء في الدين خليك جريء في دين ربنا خليك جريئه في الدعوه الى الله خليك قوي في انكار المنكر خليكي قويه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى الناس عايزه تشوف حد قوي في الدين يا اخوانا الناس بتحب ربنا وعايزه تطيع ربنا بس عايزه تشوف حد فعلا عنده قوه في طاعه ربنا وقوة في إنكار المنكر وقوة في الدعوة إلى الله لما تشوف المنظر ده هتتزلزل وهتصدق فعلا يا إخوانا خليكوا أقوياء في دين ربنا ويكبر الناس بتكبيرهما بتكبيرهما لما لقوا من يقودهم في العبادة انطلقوا في عبادة ممكن تبقى صعبة على النفوس جدا لأن الناس بتتحرج أنا هعلي صوتي قدام الناس وسبحان الله مشهد مهيب جميل عظيم إمتى يرجع في شوارع المسلمين أنا يعني الواحد ساعات يفكر كده طب الواحد ينزل الأسواق ويقول الله أكبر انا لو نزلت الاسواق وقلت الله اكبر الناس مش هتعرف اصلا انا بكبر ليه لان ممكن يكون ناس كتير جدا مش عارفين اصلا ايه قضيه عشر ذي الحجه وايه قضيه التكبير وايه قضيه الجهل يعني ربنا يغير حالنا لاحسن حال ربنا يغير حال الامه لاحسن حال صفقه الذكر صفقه عظيمه بس عايزين بقى ايه ننتقل بسرعه كده يا اخوانا ما بين الصفقات صفقه الصيام اوعوا يا اخوانا اوعوا يكون صفقه الصيام دي ضايعه مننا احنا النهارده كنا تاني يوم في 10 ذي الحجه يعني بكره تالت يوم باذن الله سبحانه وتعالى يعني اوعوا تكو- اوعى صفقه الصيام دي تضيع مننا او نفرط فيها الم تسمعوا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فانه لا عدل له ملوش مثيل عباده ملهاش مثيل الم تسمعوا الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنه طب يا رب اموت وانا صايم ازاي ما هو مش بايدي يعني انا ممكن اعيش وانا صايم بس اموت وانا صايم ازاي بسيطه جدا بسيطه ازاي من عاش على شيء مات عليه عيش على الصيام تموت على الصيام اثنين وخميس وايام عشر ذي الحجه و13 و14 و15 نعيش على الصيام حتى نموت على هذه العباده العظيمه شوفوا الحديث الخطير ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا الحديث الوقت يا اخوانا هيحصل تحويله غريبه جدا جوه الحديث الحديث فجاه هيتقلب من حديث نبوي لحديث قدسي جوه الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف كله كله كرم ربنا عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف من عشرة لسبعمية ده إيه الكرم ده يا رب عشرة أمثالها أنا أنا متخيل الوقت الصحابة هم بيسمعوا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام من عشرة لسبعمية والقلوب عايشة مع المضاعفة وفجأة قال الله عز وجل إلا الصوم هو ايه ده ده النبي هو اللي بيقول كده الحديث فجاه قلب من حديث نبوي لحديث قدسي يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الحمال بتضاعف من 10 ل 700 فجاه الكلام اتقطع قال الله عز وجل الا الصوم حاجه تشد قلبك كده يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام بيستثير انتباه الصحابه لهذه العباده بالذات يعني كتاب رياض الصالحين ماسكينه اهو كل الاعمال اللي في رياض الصالحين بتضاعف من 10 ل 700 وتقوم شايل ورقه الصيام الا العباده ده ايه الا دي قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي يعني ايه يعني ابشروا يا اخواني عباده الصيام على الميزان هتثقل الميزان اكتر من 700 ضعف كمان ياه طب مين اللي يفرط في العباده دي طب كملوا بقى الحديث بقى اسمعوا بقى الحديث بقى للصائم فرحتان ده ده جزء من الحديث ده فرحة حين فطره وفرحة حين يلقى ربه يعني موت ال- الصوام دي أفراح موت الصوام ده أفراح الناس بتبكي عليه وهو في أفراح اسمعوا بقى الحديث بقى يا إخوانا ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لحظة البعث وهو طالع من تحت التراب خل... ال- ال- اطيب عند الله من ريح المسك يا سلام ايه العباده اللي بتنور لحظه البعث وبتنور الميزان وبتنور ايه العباده العظيمه دي لا يا اخوانا مش بس كده ده بعض ائمه السلف زي سفيان ويعني يمكن من العصر الحديث زي الشيخ الفوزان قالوا ان الصيام ده كل الاعمال عند القنطره اللي هي بيخلص فيها حقوق العباد ممكن اللي انت ظلمته او اللي انت ظلمتيها ياخد من حسناتك من الصدقه من الصلاه من اي حاجه الا الصيام قال لك الصيام ده العباده اللي محدش يعرف ياخد منك فيها حاجه ياه يعني يا فرحه الصوامين على القنطره يعني الصيام ده يا اخوانا زي عضو مجلس الشعب الوقت كده يقول لك حصانه الصيام ده عباده عليها حصانه محدش يعرف يقرب لها الصيام ده عباده عليها حصانه مين بقى اللي يفرط في العباده دي مين اللي يفرط في في هذه العباده العظيمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما يوما شوفوا بقى اللي صاموا النهارده وصاموا امبارح ده يوم واحد بس كده بعد الله في سبيل الله بعد الله او بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين سنه يا رب سبعين سنة يعني اللي غيرك يقطعه في الطريق إلى الله في سبعين سنة أنت قطعته في يوم واحد بعبادة الصيام طب وي- يعني وجهي يبعد عن النار ليه الواحد لما بيبص للشمس يا اخوانا الشمس دي كائن بيتكون من ثلاث طبقات الشمس بتاعتنا الصغنطوطه ده ايه الطبقه اللي بره درجه حرارتها 6000 درجه مئويه الطبقه اللي في النص درجه حرارتها 8 مليون درجه مئويه القلب بتاع الشمس 15 مليون درجه مئويه انا عايز اقول لك يعني واحد ما اترماش في الشمس ولا حاجه ولكن واقف قدام الشمس هيستحمل ازاي يعني شوف احنا على بعد 93 مليون ميل من الشمس وممكن واحد يجي له ضربة شمس يموت فيها طب تخيل انت عايز تبعد بقى كام مليون ميل عن جهنم عشان تنجو من ح- لفحها وحرها يعني اذا احنا محتاجين الصيام عباده محتاجينها بكل قوه الم تسمعي الى حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين قال له يعني ده لسه يا رب ما بدأش الصيام يا رب ده لسه ما بطلش ده لسه بياكل مش ممتنع عن الاكل الثواب بدأ من وهو لسه بيستعد للعبادة امال لما بيدخل في العبادة بقى ويتلبس بالعبادة بقى ساعتها يبقى الثواب شكله ايه ألم تسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم واحد منهم الصائم حتى حتى يفطر مش بس حين يفطر حتى يفطر يعني طول اليوم دعاء مستجاب باذن الله سبحانه وتعالى مين بقى اللي يفرط في العباده دي مين اللي يفرط في الصفقه العظيمه دي مين اللي يفرط في, ال- في يعني المعاني الخطيره دي الوقفات بتاعه عشر ذي الحجه وبتاعه رمضان دي يا اخوانا عشان نتملى هذه المعاني عشان نتشحن بهذه المعاني عشان المعاني دي تتجدد في قلوبنا ما عدناش نقدر نسيبها بعد كده بقى خلاص اتكلمنا عن صفقه قيام الليل وما اعظمها من صفقه اتكلمنا عن صفقه ذكر الله الا انبئكم بخير اعمالكم اتكلمنا عن صفقه الصيام عليك بالصوم فانه لا عدل له اتكلمنا عن هذه الصفقات نتكلم عن صفقه ايه تاني بقى في عشر ذي الحجه اصل الصفقات كتير جدا قبل ما ندخل في صفقة صلة الرحم لأن الوقت يعني حسبنا الله ونعم الوكيل يعني ربنا ينقذنا مما نحن فيه المعاملات عند المسلمين بقت يعني صعبة جدا الأخلاق والمعاملات بقت صعبة جدا ندخل بس في صفقة تعبدية بس خطيرة جدا صفقة الدعاء الدعاء لله سبحانه وتعالى صفقة الدعاء يا اخوانا ما ينفعش تضيع منا في عشر ذي الحجة ما ينفعش ما بين كل أذان وإقامة اوعى تضيعي لحظة اوعى تضيعي لحظة الدعاء في قيام الليل الدعاء في كل وقت يعني هناك آثار إن الدعاء في العشر أيام مستجاب صفقة الدعاء الدعاء عبادة ربنا بيحبها قوي سيدنا زكريا في القرآن سيدنا زكريا نبي يعني سيرة نبي أنت بتفتح سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد بتقلب الصفحات تشوف الأحداث سيرة سيدنا زكريا في القرآن كلها ذكر فيها حدث واحد بس في الثلاث مرات اللي ذكر فيهم في القرآن وهو رافع إيده بيقول يا رب في سورة مريم ها إذ نادى ربه نداء خفيا في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا في سورة آل عمران هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة يعني سيدنا زكريا في القرآن كل واحد رفع ايده إلى الله وبيدعي شوف حب ربنا للدعاء قد إيه لدرجة إن يعني نبي من الأنبياء العظماء عليه الصلاة والسلام وربنا كل السيرة اللي ذكرها في القرآن وهو رافع ايده بيدعي ربنا سبحانه وتعالى من الحاجات الغريبة جدا في آيات الدعاء في القرآن إن الدعاء يا إخوانا الإجابة مش على قدر الدعاء أنت بتدعي على قدرك وربنا بيفتح عليك على قدره ولقد نادانا نوح فإيه فلنعم المجيبون يعني هو دعا سيدنا نوح وهو بيقول رب اني مغلوب فانتصر شوف الدعاء طب شوف الاجابه بقى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ايه ده يا رب كل الاجابه دي وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر سيدنا نوح وهو بيدعي هل كان يتخيل هذه الاجابه المهوله دي كلها سيدنا زكريا بيقول رب لا تذرني فردا ربنا بيقول له يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا مالوش زي يا يحيى يا زكريا عليه الصلاه والسلام يا سيدنا زكريا وهو بيطلب هل كان يتخيل ان الاجابه ممكن هتبقى يا اخوانا الدعاء انت بتدعي على قدرك مهما كان ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك على قدره سيدنا ايوب مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فورا رغم انه مرض مزمن بقاله 18 سنه فورا واتيناه اهلا ومثلهم معهم ايه ده ازاي ده يا اخوانا عطاء ربنا سبحانه وتعالى ربك لما بيعطي سبحانه وتعالى طيب ليه من لا يسأل الله يغضب عليه ليه من لا يسأل الله يغضب عليه ليه اصل انا لما ما بطلبش منك حاجه هي حاجه من اتنين يا اما مستبخلك يا اما مستفقرك ما هو يا اما انت معكش يا اما معاك بس انت بقى مين اللي هيديني طب انت بقى ما بتدعيش ربنا ليه يعني انا لو عارف انك كريم وعارف انك غني طب ما انا هطلب منك على طول انما الوقت مستبخل سبحان الله شوفوا يا اخوانا يوم عرفه بيقف على ال- على عرفه 3 مليون 3 مليون يا اخوانا الواحد يعني بيقف على عرفه ممكن يكون محضر 50 60 دعوه تخيلوا بقى لو كل واحد منهم 10 دعوات بس في 3 مليون ب 30 مليون دعوه ده غير اللي بره عرفه 30 مليون دعوه ربنا بيستجيب للجميع الا من شاء الله سبحانه وتعالى الاصل ان الكل بيستجاب ليه كل هذه الدعوات يا إلهي ربنا يا إخوانا ربنا كريم يا إخوانا سحاء الليل والنهار خير نازل من يمين الرحمن فيضانات على عباده سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا المثل الأعلى أنا مش يعني مش مش تشبيها إنما أنا بقول إن يعني يعني الملوك لما يقول لك آه، آه، يد- بيدي بايديه الاثنين يعني ده واحد بقى بيغرف من الخزائن بقى يعني ايه ده عند ملوك الدنيا واحد بقى مش بيديك كده ده واحد بيديك كده يعني حاجه بقى ايه يعني عطاء عظيم كده فربنا ولله المثل الاعلى بيقول لك بل يداه سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء شوفوا بقى الكرم يعني مين يا اخوانا انت مستبخل ولا مستفقر ولا ايه القضيه الرسول عليه الصلاه والسلام من احساسه بغنى الله كان بيقول له اللهم اني في صحيح ابي داود اللهم اني اسالك من الخير كله كله يا نهار ابيض هو ده يعني ده ممكن يتطلب عاجلي واجلي كمان ما علمت منه وما لم اعلم يعني لو جمعنا كل ملوك الدنيا ومالتي ملي- مليارديرات الدنيا وقلنا لهم معلش يا اخوانا بس نسالكم من الخير كله عاجلي واجلي ما علمنا منه وما لم نعلم يقعدوا يضحكوا ايه اللي- مين اللي بيقول ده هو مين بيقول ايه اصلا هو مين اللي يقدر يعمل الكلام اللي انت بتقوله ده انما ربنا تطلب منه هذا الطلب يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم يعني كام دول 50 60 مليار مثلا مخلوق قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مساله ما نقص ذلك من ملكي الواحد ساعات بيتخيل الحديث ده يعني اعلى واحد هيطلب ايه ملك الارض ملك الارض خلاص يا سيدي هم في 60 مليار ب 60 مليار ارض ب 60 مليار مجرة التبانة بس المجرة الصغنطوطة النور والحتة البتاع اللي مش متشافة في وسط الكون ديت فيها 100 مليار نجم زي الشمس كل نجم بقى له كواكبه وله كواكباته ومذنباته وشهبه وال وال وال والاقمار يعني تخيلوا يا اخوانا الموضوع كبير جدا يعني لو كل واحد طلب قد الكره الارضيه ده مجره التبانه الواحده تبقى اكتر من كل ده موضوع كبير جدا الموضوع خطير جدا ربنا عظيم قبل ما نسيب صفقة الدعاء أنا عارف إن كل واحد مننا مكروب وعنده حاجات كتير وعنده مشاكل كتير ولكن كل واحد مننا عنده مشكلة كبيرة قوي يعني كل واحدة مننا ممكن تكون أخت من الأخوات عايزة تتجوز واحد عايز حاجة في رزقه واحد عنده مرض واحدة ابنها عنده مشكلة كبيرة ونفسها إن ربنا يعافيه منها واحد واحد يعني واحد عايز يطلب علم واحد عايز ربنا يفتح على قلبه واحد عايز الجنة كل واحد له طلبه بقى على حسب بقى على حسب طلبه يا اخوانا في روشته خطيره جدا جدا جدا النبي عليه الصلاه والسلام لما وقع في كرب شديد جدا لما سحره اليهود يعني تخيل يعني حاجه يعني حاجه خطيره جدا النبي عليه الصلاه والسلام شوف السيده عائشه بتقول لك ايه حتى اسمعي بقى حتى الروشته دي يا اخوانا خطيره جدا يا اخوانا حتى اذا كان ليله ليله معينه كده فدعا ودعا ودعا يعني ليله معينه النبي عليه الصلاه والسلام بقى لما الكرب اشتد على النبي عليه الصلاه والسلام ليله معينه كده وقام يصلي قيام ليل وكل سجده يتوسل وعند كل وقفه يتوسل وما بين الصلاه يتوسل فما كان النهار الا ربنا سبحانه وتعالى فرج الكرب عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني عايز اقول ايه عايز اقول ده هي ليله يا اخواني الشاب اللي عايز يتجوز مش لاقي عروسه يا ابني ليله ليله البنت اللي عايزه عريس ال- اللي عاي... اي اي ما كانت بقى كل واحد عنده مشاكله وعنده همومه حي... الدع... ال- الحاجه اللي تعباك وليله حتى اذا كان ليله فدعا ودعا ودعا جربوا الروشته المهوله دي اللي لا يمكن حد هيجربها يا اخوانا ويعني سبحان الله العظيم يعني يعني الواحد بي يعني لما بيشوف قول سيدنا زكريا عليه الصلاه والسلام ولم اكن بدعائك يا رب شقيا بي الباء هنا باء المصاحبه بدعائك يعني انا الدعاء ده يا رب صاحبي في حياتي الواحد لما بيرفع ايده لربنا سبحانه وتعالى ويشوف يعني اجابه الملك سبحانه وتعالى الواحد فعلا بيحس ان اللي عايش من غير دعاء ده عايش ازاي ده ع- ده, ده, ده تعيس ده ولا شقي ده ولا محروم ده ولا عايش ازاي ده يعني ازاي مستحمل حياته من غير دعاء وعاي ومستحمل الابتلاءات دي كلها من غير دعاء ازاي ولم اكن بدعاء اللي هيجرب الدعاء مش هيعرف يسيبه اللي هيجرب الدعاء بس يدعي صح يدعي صح مش يقول يا رب يا رب يا سلام والله ده بتجيب ايه دي في الدنيا دي في الدنيا دي بتعمل ايه ديت يعني يعني لو انت عملتها مع اهل الدنيا ولا اسباب الدنيا تعمل ايه ديت بتتعامل مع الملك ادعي صح قوم الوقت اتوضى وصلي ركعتين وتوسل الى الله في كل سجده بطلب معين وشوف بقى اجابه مولاك آه طب انا ما استجبش ليه يبقى في شويه ذنوب اقعد بس كده ربع ساعه استغفار بقلب وبتوسل الى الله سبحانه وتعالى وبعدها ادعي وشوف وشوف مولاك و- وشوف عجائب اجابه الدعاء من الملك سبحانه وتعالى وشوف وانت بتدعي في السجود قبل ما ترفع راسك في السجده الاجابه تكون تنزلت يا اخوانا اللي بيحصل الوقت يا اخواني مش ده الطبيعي اللي بيحصل الوقت عندنا مش ده الطبيعي الوقت اجابه الدعاء صعبه فعلا الوقت ال- ال- ال- الرؤى الصادقه تحس ان هي يعني يعني يعني اخر مره شاف لك رؤيه امتى ولا شاف لك حتى كابوس امتى اخر مره ال ال ال الطبيعي ان الرؤى كتير الطبيعي ان الرؤى الصادقه الطبيعي ان اجابه الدعاء دي الاصل اصلا الطبيعي ان المؤمن حياته فيها كرامات كثيره الطبيعي ان ربنا بيسر لنا الدين والهدايه اللي بيحصل ده مش الطبيعي يا اخوانا ليه عشان الذنوب يا اخوانا عشان كثره الذنوب عشان كثره الاثام عشان كثرة البعد عن الله ما يقول لك ستيف جوبز في الجنة عشان الايفون طب اللي اخترع الموبايل نفسه يعني اللي اخترع الموبايل نفسه روسي من ال... من بلاد ملحدة اصلا يعني واحد قال لا اله والحياة مادة يدخل الجنة عشان اخترع تليفون وواحد والعياذ بالله وخد مليارات حصد من وراء ثمرة هذا العمل يعني يا اخوانا احنا في ايام صعبة والذنوب كثيرة جدا جدا فعشان كده بس يعني اتعب بس شوية في الدعاء اول بس ما الذنوب كده ايه تتهز كده بشويه استغفار شوف بعدها اجابه الدعاء هيبقى شكلها ايه مش عايزين ننسى الصفقه دي الله يكرمكم يا اخواني والله يكرمكم يا اخواتي مش عايزين ننسى الصفقه دي ابدا صدقيني ده روشته سعاده في حياتك والله ولم اكن بدعائك رب شقيا انا يا رب الدعاء ده سر سعادتي في الحياه صدقوني يا اخواني ويا احبابي في الله الروشته دي سر سعادتنا في الحياه روشته حتى اذا كان ليله فدعا ودعا ودعا اللي هي ليله لدعوه ندخل بقى في صفقه صله الارحام لان يعني يعني يبدو ان احنا اقتربنا برضو من نهايه الحلقه صفقة صلة الأرحام، احنا قلنا على عبادة الدعاء إن عبادة ربنا بيحبها سبحانه وتعالى. طيب صلة الأرحام ما دي أيام صلة أرحام وبر و... وإكرام وبر والدين. طيب عبادة صلة الأرحام عبادة صلة الأرحام عبادة خطيرة شفتوا يا إخوانا بالظبط عبادة صلة الأرحام بالظبط شفتوا جنين في بطن أمه متعلق من- بالحبل السري في ال- في الرحم الحبل السري ده الجنين كلته مش شغاله رئته مش شغاله الحبل السري ده بيقوم مقام حوالي ست اعضاء لان لسه اعضاء ما اشتغلتش لو واحد جاب مقص وقطع الحبل السري انتهى بالظبط عباده صله الرحم هي الحبل السري ده اهو من وصلك ده حديث قدسي وصلته حبل الرحمات موصول طب ومن قطعك بتته قطعته دي رواية ودي رواية حبل الرحمات يتقطع والعياذ بالله فواصل الرحم موصول من الله وقاطع الرحم مقطوع عن الله الحديث العظيم العظيم العظيم من أراد أن يبسط له في رزقه ومين مش عايز يا رب وينسأ له في أثره يعني عمره يطول أو البركة في العمر العمر ما عادش فيه بركة ولا النهار فيه بركة ولا الليل فيه بركة اللي عايز بركة بقى في الليل والنهار والأيام والأسابيع والشهور الطالب اللي عايز بركة في الوقت عشان يقدر يذاكر كويس اللي ما عندهاش بركه في وقتها عما بتطبخ وتشوف حاجات عيالها اليوم بيكون راح اللي ما عندوش بركه طالب علم وعايز يذاكر وربنا يبارك له في الوقت العابد اللي نفسه يعبد ربنا كتير والوقت ما فيش فيه بركه اهو يا اخوانا الم... الحاجه العباده الوحيده اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال انها ممكن تطيل العمر او إن بقدر الله سبحانه وتعالى او انها تبارك في العمر والبركه في العمر اخطر من اطاله العمر البركة في العمر أخطر من إطالة العمر من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه أمال الصحابة طلعوا حدائق في- اللي على أرحامهم ليه مين الوقت اللي عنده عمارة يدي شقة لقريبه مين يا إخوانا مين يا اخوانا الحاجات دي لازم ترجع لان دي صفات اهل اليقين الصحابه عملوا ما هو اعظم من هذا قرايبي بيكرهوني كالمعتاد وهنقول الحديث اللي بيتقال في هذا المناسبه افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح افتكر الحديث ده لان العيد جاي واللي مش هيعرف يوصل قرايبه في الايام ذي الحجه اول يوم العيد ده اليوم العاشر وافضل ايام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى واليوم العاشر في عشر ذي الحجه فيوم صله رحم اساسا عند الناس لا مش ه... ده انت تبدا باللي قطعك ابدأي باللي قطعتك من قرايبك ابدا باللي قطعك من قرايبك ده, ده, ده بيكرهني افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح اما الواحد دور على معنى كشح في آه، لغه العرب في يعني في ال- في المعجم لقيت ان معنى الكشح ده من الحقد والغل والسواد وال يعني ليه علاقه حتى يعني بالعقارب وال- يعني يعني اللي بيحقد عليك قوي قوي بيحقد عليا وبرضه تتصدق عليه وده يبقى افضل الصدقه عند الله سبحانه وتعالى يعني عايزين نبقى فرسان القرآن طبعا يعني يعني هننسى بعد صفقات فرسان الصيام وفرسان الذكر وفرسان القيام وفرسان الدعاء وفرسان صلة الأرحام هننسى فرسان القيام يا نهار أبيض أمال نبقى اتكلمنا في إيه يا إخوانا يا إخوانا الحرف بعشر حسنات بره الأيام دي طب لو الأيام دي بقى المضاعفة 700 ضعف زي ابن عباس ما روي عنه فيما يعني رواه ال- ال- الأئمة عنه يعني 700 في 10 ب 7000 الح- الحرف ب 7000 حسنة ممكن يبقى بكده وممكن يبقى أعلى من كده كمان لو الحرف بعشر حسنات تخيلوا يا اخواني بس بصدق كده لو الحرف كان بعشر جنيه لو الدولة كانت بتصرف على الحرف 10 جنيه كانت الناس عملت ايه؟ كانت الناس قعدت ليل نهار تقرا قران طب احنا يقنا على ال 10 جنيه اكتر من يقنا على 10 حسنات رغبتنا في ال 10 جنيه اكتر من رغبتنا في ال 10 حسنات فين اليقين يا اخواني؟ فين الرغبة الى الله يا اخواني؟ فين الصدق يا اخواني؟ فين حب الله يا اخواني؟ فين تصديق الله يا اخواني؟ عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايكم يحب ان يغدو الى بطحان او العقيق اماكن بقى ايه بتبيع افضل جمال فياتي بناقتين كوماوين زهراوين ناقتين بقى ما حصلوش يا شباب ايكم يحب ان يغدو الى توكيل مرسيدس بنز او توكيل لامبورجيني او توكيل كريزلر او توكيل بنتلي او توكيل فياتي بعربيتين كوماوين زهراوين مين انا طبعا فلأن يغدو أحدكم إلى بيت الله شوفوا بقى ثواب قراءة القرآن في المسجد وثواب دروس التفسير عشان الدعاء يركزوا في دروس التفسير والناس تقبل على دروس التفسير احنا أساسا ماشيين في سلسلة سورة مريم ولكن الأحداث كتير ما ينفعش إن احنا نتجاوز الأحداث طبعا فلأن يغدو أحدكم إلى بيت الله أو إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاثة خير من ثلاث وأربع خير من أربع باعدادهن من الابل يعني تخيلوا مين اللي عايز اربع عربيات مرسيدس الفجر يقعد يقرا قران بعد الفجر اربع ايات بس احسن من اربع عربيات مرسيدس الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب البيت الخربان ده مهجور مفيش في ملائكه في ع- م- في حياته البيت الخربان ده قايل للسقوط اقل فتنه توقعها تضيع دين والعياذ بالله البيت الخربان ده مليان عقارب وحيات الشياطين في حياته البيت الخربان ده شكله وحش محل نظر الله اللي هو قلبي شكله وحش شكله زي البيت الخربان يا اخوانا ده القران زود ايمان الحجر لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا ده القران يا اخوانا طير قلب الكافر المشرك جبير بن مطعم لما سمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقرا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون قال فكاد قلبي ان يطير القران قلب حياه الجن يا اخوانا واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين حياتهم اتقلبت وتحولوا الى دعاء واصحاب رساله لما سمعوا القران احنا القران هيعمل في حياتنا ايه تحدثنا على ان فات الوقت 55 ساعه من اغلى 240 ساعه في السنه كلها يعني احنا الوقت في قطار العشر قطار العشر لا يعني يعني يعني خمس القطار عدى يا اخوانا يا اخوانا بكره ثالث يوم من ايام العشر الليله دي ثالث ليله من الليالي العشر اللي ربنا اقسم بها في القران وليال عشر يا اخوانا عايزين نستيقظ يا اخوانا قوموا بقى قوموا بقى لا يعجز احدكم قوموا بقى بادروا بالاعمال الصالحه المبادره دي يعني في خطر الحق بقى قبل ما الفتن تيجي قومي بقى املي صحيفتك بالحسنات باذن الله قوموا بقى انطلقوا الى الله يلا لو وقعت ليله قوم يا عم واحنا بلاش احباط بقى خلاص اللي عايز يوصل للثمار بتاعه النخله لازم يستحمل الشوك بتاع الجريد شويه ايه يعني ليله جالك فطور يوم جالك فطور يوم وقع منك مش مشكله يا اخوانا قوم وكمل بقى وخليكم ناس عمليين في الطريق الى الله سبحانه وتعالى بلاش الاحباط اللي من الشيطان ده والعياذ بالله ركزوا احنا قلنا دلوقتي صفقات كتير ركزوا قلنا صفقة الصيام والذكر والقرآن والقيام ركز لك في صفقتين وانطلق فيهم الى الله سبحانه وتعالى عشان برضه ت... والباقي اللي ربنا يعينك منه بقى ويعني ضحوا بأي حاجة في هذه الأيام مفيش دنيا بقى خلاص مش عايزين انشغالات خلاص يا اخوانا عبادة ربنا أغلى يعني احنا دلوقتي أفضل أيام الدنيا عند الله أيام العشر ه- يعني عايزين أيام أحسن من كده إيه وعايزين فرص مضاعفة أكتر من كده إيه وعايزين نفحات من الرحمن سبحانه وتعالى أكتر من كده إيه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا في هذه الأيام اللهم افتح علينا في هذه الأيام يا رب اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا يا رب يا رحمن يا رب يا رحمن يا رب اللهم افتح على قلوبنا بالهدى والإيمان اللهم اجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا يا رب يا رب اللهم لا تحرمنا أجر الحجاج اللهم لا تحرمنا أجر حجاج بيتك يا أرحم الراحمين اللهم أعمر أوقاتنا وساعاتنا بطاعتك ليلا ونهارا يا رب يا رب أنزل هدايتك على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين وعلى رجال المسلمين وعلى نساء المسلمين وعلى أطفال المسلمين إنك ولي ذلك والقادر عليه انطلقوا يا إخواني ربنا يعينكم وربنا يفتح عليكم وربنا يجعلها أعظم أيام في طاعة ربنا سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي